السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وورأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله هنا المدرسة الربانية اللهم دور علينا وهذه دورة الاستعداد لشهر رمضان الدورة الثانية عشر الثانية عشرة لسنة 1440 من الهجرة وعنوانها قوموا لله وذكرنا أن القومة المقصودة هي قومة القلب وما زلنا بعد أن مضينا في الحلقات السابقة وقفنا مع قومة القلب ثم أول مرة ثم تأتي هذه الحلقة لعلم الإيمان نزلت الأمانة يعني الإيمان في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة وهذا ما نقوله أن التزكية قبل التعلم تطهير القلب للتعلم وفيها حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة ثم حدثنا عن رفعها فقال صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه وذكرنا هنالكم أن نومك يعني غفلتك ينام الرجل النوم يعني ينام القلب يغفل فتنزع الأمانة من قلبه إذا غفلت نزع الإيمان من قلبك ثم ذكرنا أنه إذا تألم وانتبه وعاد وتاب ونشط واسترجع واستدرك يعود إليه الإيمان مرة أخرى أما إذا لم ينتبه زي ما قلنا كده يضيع منه لقيام الليل وهو مش دريان ده يتألم ويضيع منه الفجر صلاة الفريضة يا جماعة أريد أن أؤكد على المسلمين أن من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد كفر صلاة واحدة يعني اللي يبقى بينام الساعة 2 بالليل وعارف انه هينام وناوي انه ما يقومش يصلي الصبح لحد الشمس ما تطلع هذا على خطر عظيم على خطر الكفر انتبه اللي يبقى راجع من من من شغله مثلا قبل العصر بنصف ساعة يتغدى وينام وعارف ان المغرب هيأذن ويضيع العصر اللي بيبركب مواصلات قبل المغرب وعارف انه هيفضل في العربية لحد العشاء ما تدن ويضيع المغرب متعمدا هذا على خطر عظيم خطر الكفر والعياذ بالله صلاة واحدة لذلك هي دي ينام الرجل النومة ان الضيع منه فريضة وهو مش دريان ولا يتألم القلب وقلنا ان دي من اكابر معاصي القلوب عدم تألم القلب للمعاصي والجراحات انه يبقى ماشي في الشارع وينظر للنساء المتبرجات ولا يتألم بل قلنا ان النظرة زنا ان العين تزني وزناها النظر واكبر من الزنا ان ينشرح القلب بهذا النظر ان ينظر ويتبسط ان ينظر ويبتسم ان ينظر وينتشي ان ينظر ويشتهي ده اكبر من الزنا اذا لم ينتبه ينام الرجل النوم ثم ينام النوم ينام تاني فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء قلنا زي ما تجيب كده حتة جمرة وتدحرجها على رجلك تنط على رجلك كده كل حتة لمستها الجمرة دي حتة ال ال حتة الفحمة الحمراء دي الجمرة حطيتها على ركبتك ونزلت اتنططت ثلاث مرات على ساقك لحد ما نزلت الارض ورجلك كل حتة لمستها الفحمة الحمراء دي يطلع مكانها فوق فئة او تقول عليها بؤ بيئة فوق فئة هيبقى الإيمان في قلبه شوية فقفيق فاضية جلدة فاضية يبقى إيمان في قلبه كده بيصلي منظر صلاته كلها سرحان مش دريان بيقول ايه في الصلاة يقرأ قرآن زي ما بيقرأ الجرنان مش دريان هو بيقول ايه يذكر ربنا هو بيذكر مش حاسس هيجي معانا من معالم القوم لله ذوق الثمرات انك تتذوق ثمرة عملك اللي ما بيتذوقش ثمرة عمله هو يصدق في كلام النبي ده صلي عليه صلى الله عليه وسلم فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا مفأفأ عالي م... وليس فيه شيء يبقى الإيمان في قلبه كده منظر لحية على ما فيش وبيكذب لحية وبيسرق منظر فأفيء تصبح أعمال الإيمان في قلبه فأفيء حتى لا يكاد الناس يؤدون الأمانة حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان يقول لك ده جدع قوي وراجل قوي لا وفهيم لا ودمه خفيف بس ما عندوش ذرة إيمان حتى يقال ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال للرجل ما أعقله ما أجلده ما أظرفه وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان مثقال ذرة من إيمان سؤال ماذا في قلبك يا ترى في قلبك ايمان قد ايه ذرات ولا قراريط ولا أكوان قلب قلب يسع إيمان الكون كله وقلب مظلم ليس فيه إلا ذرات وقلب على سعته ليس فيه مثقال ذرة من إيمان علم الإيمان قلنا للناس درجات هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون قال تعالى ولكل درجات مما عملوا مما عملوا يبقى بأعمالك درجاتك أعمالك هي اللي بتعمل في قلبك إيمان قلنا القصة ديك كتير قبل كده قولها تاني إن الإنسان في أول التزامه في أول قومته ربنا جل جلاله كريم جل جلاله سبحانه وتعالى حليم ودود سبحانه وتعالى لما يفرح بتوبة عبده المؤمن بيهبه في البداية مقومات إيمانه هبة ببلاش وادينا مثال ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم إنك أنت لما تروح محل حلويات تروح داخل عشان تشتري حلاوة معينة يقوم البياع الشاطر يقول لك إيه طب إحنا عندنا كذا دوق دي حتة دوق الشوكولاتاية دي ويقول لك دوق حتة البسبوسة دي ودوق حتة الكنافة دي ودوق حتة دوق دوق دوق دوق وانت رايح تشتري حاجة محددة فلما تعجبك حاجة من دي تقوم تقول له ايه اديني كيلو يقول لك الكيلو ب 200 جنيه اه هي كده ده بالظبط حال الايمان انك انت لما قلبك يقوم وتبدا تمشي الى الله ربنا يدوقك حته انس بالله ببلاش من غير ما تعمل حاجه قبل ما تقوم الليل ولا تصوم النهار ولا تختم ختمات ولا تعمل حاجه يدوقك حته انس وحته شوق الى الله وحته حب وحته خوف وحته رجاء وحته توكل وحته يقين وحته اناب يدوقك كل ده ببلاش من غير ما تشتغل لسه ما قمتش ولا عملت حاجه بس كل ده بيروح بيسلب بعد كده ده هي بس ايه بتدوق تشويق بعد كده لو انا عايز بقى شويه انس بالله يقول لك لا دي لها تمن دي بقيام 100 ليله وصيام 30 يوم وتسبيح 10000 تسبيحه وبكاء 15 دمعه ودي بتمنها بالشغل اللي هو لكل درجات ايه مما عملوا بالشغل بالعمل قلت له قصه الولد اللي ما فايت على معرض سيارات فبصص السياره كده وعمال يلف حواليها فصاحب المعرض قال له عايزها قال له اه عايزها قال له بجد قال له بجد قال له والله لو انت عايزها بجد اديها لك قال له والله عايزها بجد قال له فين فلوسها قال له لا معيش فلوس قال له يبقى مش عايزها بجد اللي عايزها بجد يبقى معاه تمنها هي كده اللي عايز الجنة بجد يبقى ايه معاه تمنها اول نقدة في الجنة بذل الروح ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة نفسك ما تبقاش ملكك وفلوسك ما تبقاش ملكك تبقى انت بتاع ربنا رباني ملك لله سبحانه وتعالى هي دي البداية ان يبقى عندك استعداد انك تبذل وان يبقى عندك استعداد مجرد الاستعداد للتضحية عندي استعداد اضحي طيب تقدر تضحي بساعة من ساعات نومك تقوم قبل الفجر بساعة هو ده التحدي انك تصحى قبل الفجر بساعة ساعتين تقف تصلي يبقى كده ضحيت هو كده يبقى معناها انك انت فعلا راجل وعندك استعداد للتضحية تقدر تضحي بوجبة من وجباتك وتتصدق بتمنها تقدر تضحي بساعة من اوقات لهوك وتقعدها في طلب علم او ذكر او تلاوه قران او عباده او صلاه تقدر تضحي وتقف على رجليك شو السلف لما يقولوا له ماذا تشتهي يقول اشتهي ليلة بعيد ما بين طرفيها احييها بالقيام لله تشتهي ماذا تشتهي شهوته ايه يقولوا له ماذا تشتهي يقول اشتهي ان اقوم حتى يشتكي صلبي نفسي اقف لما ظهري يوجعني نفس نفسي اسجد لما ادوخ نفسي هي دي قضية انك انت تبقى شهوتك دي علم الايمان البرنامج اللي قلنا عليه انك تضع لنفسك برنامج هتقرأ جزء قرآن نص الصبح ونص بالليل لمدة اسبوع بعد كده زود بدل ما هو جزء اخليه جزئين وبعد كده زود بعد شهر شعبان اول ما يدخل رمضان يبقى ثلاث اجزاء في اليوم ان انا بقوم كل ليله 11 ركعه بقصار الصور في جزء عامه بعد كده اقومهم ال 11 ركعه بجزء بعد كده اقومهم بجزء ونص بذكر كل يوم 500 مره يزيدوا يبقوا 700 يزيدوا يبقى 1000 هي دي أعمال الإيمان إن إيمانك يزيد هي دي القومة القومة لله إن إيمانك يزيد ويتزايد وتقف على رجليك وتكسب درجات التركيز يا جماعة مهم جدا جدا جدا التركيز انك انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة لو أنت مركز يبقى تبقى عارف صلينا في المغرب دلوقتي ثلاث ركعات بست سجدات وسج... وأربع ركعات في, ال... في... في السنة يبقى عشر سجدات بعشر درجات يبقى انت ارتفعت في النصف ساعة الماضية عشر درجات عشر درجات دي تفرق في قلبك تفرق في قربك واسجد واقترب انت قربت اكتر ارتفعت اكتر عليت اكتر فهمت اكتر وقفت اكتر هو ده علم الإيمان إنك أنت ما تفرحش لما يقال ما أعقله ما أظرفه ما أجلده ما يفرحنيش دي وإنما يفرحني ما اسمك عند الله قال الله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا بئس الاسم لك انك بعد ما كان اسمك مؤمن يبقى اسمك فاسق يبقى بعد ما كان اسمك تقي يبقى اسمك فاجر يبقى بعد ما كان اسمك طيب يبقى اسمك خبيث بئس الاسم الفسوق بعد الايمان علم الإيمان أن تعمل قلنا الآية مهمة جدا وخطيرة جدا في قول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم نمرة واحد اثنين وأشد تثبيتا ثلاثة وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما أربعة ولهديناهم صراطا مستقيما هدايا إلهية ربانية اعمل وعايزينك كل يوم تزيد حاجة حاجة بسيطة حاجة صغيرة بس تزيد تزيد إيمان تزداد إيمان لذلك قال قال الله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ابدأ أنت ربنا هيزيدك كلما ازدادوا هدى ازدادوا تقوى كلما ازدادوا تقوى ازدادوا هدى علم الإيمان وإذا نمت فقم إذا غفلت فتب إذا انتكست فعد وعوض انطلق وأسرع تفرس أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله